إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عتقائه في هذا الشهر ومن المقبولين وأن يتم لنا هذا الشهر على خير ويجعلنا فيه من الفائزين اللهم تقبل واستجب يا رب العالمين إخوة الإيمان والإسلام هذا هو لقاؤنا الرابع عشر بفضل الله عز وجل مع هذه السلسلة الميمونة المباركة سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وكنا قد تحدثنا بالأمس في الجزء الأول من هذه السنة الميمونة المباركة سنة التغيير والتي قلنا أننا في حاجة ماسة إليها إذا أردنا أن يصلح الله أحوالنا وأن ينقلنا من الأسوأ إلى الأفضل وأن يبدل هزيمتنا نصرا وذلنا عزا وفقرنا غنى فعلينا أن نتفاعل مع هذه السنة القرآنية هذه السنة التي تفاعل معها المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنجز وأدى ما أمره ربه به من تبليغ الرسالة وتأدية الأمانة ونشر الخير والحق في العالمين اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبعد أن تكلمنا بالأمس عن الآيتين, القرآن الآيتين القرآنيتين آه التي اللتان أو اللتين تكلم الله فيهما عن سنة التغيير وهي آية سورة الأنفال وآية سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم اليوم إن شاء الله ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في وقتنا عاوزين نتكلم النهاردة يا حبايبنا في منطلقات التغيير اللي قاعد قدامي دلوقتي وأنا طبعا قبل أي حد إذا أردت أن أتغير عاوز أتغير طبعا من إيه؟ من الأسوأ للأفضل عاوز أخرج من المعصية وأروح للطاعة عاوز أكون عامل في عز الأمة بدل الذل والهوان الذي تحياه الأمة يا ترى إيه هي منطلقات التغيير النقاط اللي انطلق منها نحو التغيير إيه هي وأنا مجهز بعض النقاط وبطلب تاني من حضراتكم اللي قاعد بيسمعني يا ريت تجيب ورقة وقلم وتكتب معايا نقطة نقطة كده يعني بس رؤوس ال ال ال العناصر علشان ربنا سبحانه وتعالى يمن علي وعليك بأن احنا فعلا نخرج من هذا الشهر وقد تغيرنا وإذا تغير الأفراد بالتالي طبعا ستتغير الأمة إلى الأفضل والأحسن وأنا مستبشر مستبشر جدا في نصر الله عز وجل لهذه الأمة احنا اتكلمنا طبعا عن سنة وعن قانون الأمل وبقول كما قال أحد مشايخنا وعلمائنا ربنا يبارك في عمره أن الأمة انتقلت من مرحلة من مرحلة أزمة الوعي إلى وعي الأزمة يعني الأمة زمان قبل ما الصحوة الإسلامية ما, ما, ما ربنا يبارك كده وتؤتي ثمارها كان زمان الناس عندها أزمة في الوعي إن مش عارفين المشاكل اللي حواليهم إيه أو مش عارفين موقفهم من الأمم إيه وهكذا دلوقتي الحمد لله الأمة انتقلت خطوة وهي خطوة جديرة بأن ننتبه لها حتى نصل إلى الخطوة التالية وهي خطوة النصر والتمكين لأمة سيد المرسلين الخطوة والمرحلة اللي احنا عايشين فيها الآن هي مرحلة وعي الأزمة بقى عندنا وعي عندنا فكر عندنا ثقافة بسم الله ما شاء الله اللي الناس بتتكلم في الدين كتير الناس عندها بقى عندها قواعد التدين وعندها قواعد الالتزام وإن كان في كتير مش ملتزمين لكن على الأقل عارفين إيه هي مشكلتنا فإحنا بنتكلم في التغيير أو في سنة التغيير حتى نتغير وزي ما قناة الرحمة زي ما قلت لكم امبارح رفعت شعار رمضان وشهر التغيير وعملت برامجها بهذا الاسم أنا بتكلم النهاردة لنفسي ولحضراتكم وبسأل سؤال ما هي منطلقات التغيير يا ريت تكون جهزت الورقة وجهزت القلم واكتب معايا رقم واحد في منطلقات التغيير العقيدة والإيمان العقيدة والإيمان كمان مرة العقيدة والإيمان بمعنى إيه الكلام ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنتكلم عن السنن في السيرة النبوية بقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في مرحلة العهد المكي كان أكثر ما اهتم به صلى الله عليه وآله وسلم هو غرس العقيدة الصحيحة في نفوس أصحابه بيعلمنا سيدنا النبي إن الأمة لما تنطلق من عقيدة صافية ومستقيمة وخالصة ومخلصة لله رب العالمين تستطيع أن هي تتقدم وتحقق النصر بفضل الله عز وجل على أعدائها ولذلك لما ننظر في القرآن المكي هنجد أن القرآن المكي من أسمى خصائصه ومن أبرز ما ورد في القرآن الكريم في, مك وفي في العهد المكي ان هو كان بيهتم بقضية التوحيد فمعظم الآيات القرآنية التي تكلمت في إثبات وحدانية الله عز وجل تكلمت أو نزلت في مكة قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة يبقى سيدنا النبي علمنا أي يا أمة الإسلام إذا أردتوا أن أنتم تنتصروا وأردتوا أن أنتم تتقدموا يبقى لازم تنطلقوا من عقيدة صحيحة عقيدة لا تعرف البدع عقيدة لا تعرف التوسل بغير الله عقيدة لا تعرف الشرك بألوانه وأشكاله وصوره وهضرب لك نموذج بسيط جدا ومش هفصل فيه عاوزك تقارن بين سيدنا عمر بن الخطاب قبل الإسلام وبين سيدنا عمر بن الخطاب بعد الإسلام قارن بين سيدنا خالد بن الوليد قبل الإسلام وسيدنا خالد بن الوليد بعد الإسلام وهكذا كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف حولتهم العقيدة وكيف صنعت العقيدة منهم رجالا أقوياء أشداء كيف صنعت منهم العقيدة ليوثا بالنهار رهبانا بالليل كيف حولت العقيدة مسار حياتهم فانطلقوا فانطلقوا في الدنيا شرقا وغر وغربا ينشرون رسالة التوحيد في كل مكان يبقى بقول لنفسي والإخوة اللي بيسمعوني الآن عاوزين بقى نتعلم عقيدة صح عاوزين نتخلى عن البدع التي انتشرت في مجتمعاتنا البدع اللي لما نيجي نغيرها ونيجي نكلم الناس فيها يقولوا يا عم الشيخ انت لسه ليه ده احنا طول عمرنا بنعمل كده اقول لهم واقول لنفسي هو احنا عاوزين نقلد أهل الشرك وأهل الكفر اللي قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون لا إحنا بنتعامل بإيه قال الله وقال رسول الله عقيدتنا في الله لا تتزعزع ولا تتغير القرآن والسنة قالوا دوت عقيدة أمين قالوا ده بدعة على العين والرأس سمعنا وأطعنا عاوزين نتخلى عن مظاهر الشركيات التي تضعف اليقين في قلوبنا والتي تجعلنا في ذيل الأمم عاوزين نصحح العقيدة أن يكون اعتمادنا وتوكلنا واعتصامنا أن يكون اعتقادنا وتوكلنا واعتصامنا بمن؟ بالله رب العالمين برب الأسباب مسبب الأسباب بدلا من إن السمة السائدة على كثير منا إلا من رحم الله هو التعلق بالأسباب ونسيان المسبب سبحانه وتعالى ولذلك يعني من أضعف اليقين ومن أضعف الإيمان أن تكون بما في يدك أوثق مما في يد الله سبحانه وتعالى يعني تبقى مطمئن كده وآمن طول ما في جيبك الفلوس أو طول ما أنت لسه في الشغل بتاعك ما ترفتش ولا أي شيء عند ما الفلوس تقرب تخلص تنتهي ثقتك تنتهي ثقتك بمين بالذي قال عن نفسه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يبقى أول منطلق في منطلقات التغيير وال- واللي أنا بقوله إن أزمة الأمة الآن أزمة عقيدة كلنا بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونسي معظمنا أن لا إله إلا الله دي عقيدة لا إله إلا الله منهج لا إله إلا الله سلوك لا إله إلا الله معاملات وهو ده اللي كان يقصده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل دخل الجنة لا إله إلا الله النهين مش اللي هو مجرد شعار لا لا إله إلا الله عقيدة ومنهجا وأخلاقا وسلوكا وأديك أنت شايف الأمة دلوقتي متنحرة إزاي هل لو الأمة معتصمة بعقيدة صحيحة سليمة كان يحدث كل هذا التنحر وكل هذا التفرق وكل هذا التحزب والت- والتشرذم ربنا حكم على من بددوا عقيدتهم وصاروا أحزابا وشيعا وأهواء ومذاهب شتى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أما أنت في- مع مين وفي مين مع الجماعة مع أمة التوحيد مع أمة العقيدة السليمة الصافية المخلصة لله عز وجل أنا مش عاوز أطول في كل عنصر لأن العناصر كتير لكن اكتب عندك كده يبقى أول عنصر في منطلقات التغيير العقيدة والإيمان نحصل أسباب العقيدة بأن ندرس ونتعلم ونفقه ويا ريت كده ينزلوا لنا في التربية والتعليم مادة يسموها علم الإيمانيات علم إيه؟ علم الإيمانيات كيف نغرس الإيمان في نفوس التلاميذ كيف ندر... نغرس الإيمان في نفوس الطلبة أو في قلوب الطلبة والطالبات الشيخ محمد الغزالي حبيب قلبي عليه رحمة الله وطيب الله ثراه ورحم الله مشايخنا وعلمائنا أجمعين أحياء وأمواتا بيعلق على موضوع التغيير ده بيقول أنا لما بنظر لما بنظر في كتب الفقه بلاقي ان الامه أس- اسرفت في في في العديد من وقتها في بحث مسائل الطهاره والوضوء حتى يقول الشيخ عليه رحمه الله يقول حتى انني سميت الوضوء بعلم تشريح الوضوء الوضوء اللي انت ممكن تتعلمه في دقيقتين اثنتين فيه فيه عشرات المجلدات ونسيت الامه ونسيت الأمة أن هناك هدفا أسمى وأكبر من أن نهدر وقتنا في تعلم هذه الفرعيات التي غصت بها كتب الفقه ألا وهو تعلم الإيمان وتعلم سنن الله في الخلق وتعلم أن التغيير يبدأ من النفوس وأن التغيير لابد أن يكون أولا في فين؟ في عالم الأفكار لابد أن يتغير الفكر حتى يتغير المنهج وحتى يتغير السلوك وحتى يتغير الخلق الشيخ عليه رحمة الله يقول لقد كان من الأفضل بدل أن, يد أن يدرس الوضوء خلال ثلاثة شهور مثلا أن يدرس لماذا هلكت عاد بدل ما بدل بعد خلاص يعني احنا قال الوضوء مطلوب طبعا لان هو الطهاره اس العباد او على مدار الع- ص- ص- صحه العباده عليها ده تمام ما حدش يختلف على كده انما ي- ايه الوقت اللي نعلم فيه الناس الكلام ده وايه الوقت بقى اللي احنا عاوزين ناخد اكبر مساحه نعلم الناس ايه فبيقول كان نفسه عليه رحمه الله ان يدرس للطلبه والطالبات لماذا هلكت عاد ولماذا هلكت ثمود وهل المجتمع اللي احنا نعيش فيه الان هل المجتمع الان يشبه مجتمع عاد الذي بغى وطغى على حدود الله مجتمع ثمود الذي كذب الرسل وعاند المرسلين ما الفساد الذي حدث في بني اسرائيل كيف تحولت الحقيقه الى شكل كيف تحول الدين بدأ إلى انتماء عنصري بدلا من أن يكون انتماء إلهيا وتطهيرا وزكاة نفسية كل هذا كان ممكنا من خلال دراسة القصص القرآني لكننا أهملناه إهمالا تاما وابتعدنا عنه كما ابتعدنا عن دراسة آيات النظر إلى الكون فتبلدت العقول وكان آخر شيء ينظر إليه هو النظر في الكون التغيير يا اخوانا يبدا من هنا من العقيده السليمه العقيده اللي تعرف ربنا نزل القران ليه وان القران دوت مش كتاب عبادات بس او مش كتاب للبركه للبركه والتعبد بس وانما القران هو هو منصه الانطلاق نحو التغيير ونحو التمكين ونحو النصرة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة رحمة الله عليك يا شيخ غزالي هذا الرجل الذي كان يتكلم عن هموم الأمة ولم ينتبه إليه كثير من أبناء الأمة ولم ينتبه إليه كثير من أبناء الأمة فأنا بحاول كده كل حلقة بقدر الإمكان أن أنقل شيء من علم هذا الرجل وأدين الله بهذا الأمر وأحتسب هذا الكلام عند الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسنات هذا الرجل الذي يعني أحسبه من الصالحين ولا أزكيه على الله يبقى أول منطلق العقيدة والإيمان كتبتها بالله عليكم بالله عليك ما تكسل اكتب كده منطلقات التغيير أول حاجة عشان أتغير أعمل إيه يكون عندي عقيدة وعندي إيمان قوي بالله رب العالمين أشوف إيه الحاجات اللي تقوي إيماني وإيه أعملها وإيه الحاجات اللي تضعف إيماني أبتعد عنها اتنين من منطلقات التغيير الحب طبعا أنا واثق والله كل عنصر من دول ينفع حلقة واثنين وثلاثة وعشرة سدينا يعني إيه يعني ما لا يدرك كله لا يدرك جله ولا بيقولوا لا يترك جله آه بنقول إيه بنقول الحب كلمة الحب أين الحب حب مين حب الله وحب رسوله وحب الناس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وغيرهم بالحب وبلغ دعوته بالحب واستلان قلوب خصومه بالحب وانتصر على أعدائه بالحب أغنى أصحابه بالحب وأعزهم بالحب وأكرمهم بالحب فهو حبيب رب العالمين اقتبس من محبته لربه ووزع المحبة والرحمة على العالمين فنالت محبته ورحمته الخلائق أجمعين وصدق ربي حيث يقول عن حبيبه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله رب أصحابه غير نفوسهم بالحب إذا أردنا أن نتغير عاوزين نفهم لغة الحب لغة المشاعر لأن امبارح قلت لكم إن لما نتكلم عن التغيير التغيير التغيير بيبدأ من النفوس النفوس فيها إيه؟ فيها قلوب فيها مشاعر فيها أحاسيس آه عاوزين المشاعر اللي تبلدت جوانا دي بقى تتحرك للخير تتحرك للحب سيدنا النبي بيقول كده ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله شوف شوف أحب بتكلم عن الحب اهو أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة مش المرأة لا المرأة أخوه المسلم وأخته المسلمة وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره اهي دي الحاجات اللي تنكره بقى وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار وحتى ربنا وصليت على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى عشان نخرج من الأزمة اللي احنا فيها ونغير نفوسنا نتعلم لغة الحب ليه يعني نقعد نسمع أغاني يعني عشان نتعلم الحب ونسمع أم كلثوم لا يا عم والله مش أقصد كده والله يا عم الحاج لا والله بقول لك الحب اللي يقوي إيمانك الحب يا عم الحاج اللي يخليك تعطي الحب اللي يخليك ترحم اللي يحب الحب اللي يخليك تعطف ما احنا لو في قلوبنا حب حب حقيقي ها ما كناش سيبنا أهملنا أخواننا في الصومال ولو في قلوبنا حب حقيقي ما كناش سيبنا أخواننا في فلسطين أخواننا في العراق لو قلوبنا كده بتتفطر على المهزومين المسلمين في كل بقاع الأرض ما كانش يبقى ده الحال لو في قلوبنا حب كنا عرفنا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلمون يا نهار أبيض يا نهار أبيض على المعاني التي غابت المسلمون يد واحدة المسلمون يد واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم هم دول المسلمين اللي, رب اللي سيدنا النبي غيرهم بالحب وربنا اتكلم عن الحب في القرآن قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ينفع ينفع تحب حد زي حبك لربنا انا مش عاوز ابالغ واقول ان في ناس بتحب حاجات اكتر من ربنا ولو ما بيحبوش الحاجات دي اكتر من ربنا ما كانوش عاصم بيها ربنا اللي بيشرب الخمره بقول له انت شربتها ليه بتحب الخمره بيقول لي اه بحبها بتكيفني بتحب الخمره اكتر ولا ربنا ربنا قال لك الخمره حرام بتحب ربنا اكتر يبقى هتسمع كلامه بتحب الخمره اكتر من ربنا بتحب الزنا اكتر من ربنا بتحب التدخين اكتر من ربنا بتحب الرشوه والسرقه اكتر من ربنا يبقى هتعمل دول وهتنسى ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا آه مالهم يا رب اشد حبا لله من منطلقات التغيير الحب يا عم الحاج يابا يما يا اخويا يا اختي معلش انا بس انا شرقاوي فلاح ما بقولش يا ماما وبابا يعني فسامحوني يابا الحاج احب مراتك الله يكرمك يا ست الحاج احب زوجك يا اختي اللي قاعده قدامي اكرمي بالله عليك حبيه لوجه الله وانت يا عم الحاج يا اخي الكريم بالله عليك بطل اسى بطل جحود بطل جحود حب مراتك حبها اعطف عليها ارحمها عشان بيتك يتغير وعشان ولادك يتغيروا وعشان تبقى اسرتك اسره سعيده املى بيتك بالحب وغير حياتك بالحب الحب هيديك الثقه الحب هيديك الامل الحب هيصنع لك التغيير الحب هيعزك الحب هيهديك حبك لله حبك للنبي حبك للناس وربنا علم المسلم ان هو بيحمل في قلبه الحب والحسن لكل الناس ما قالش وقولوا للمسلمين حسنا ما قالش وقولوا للصالحين حسنا قال وقولوا للناس حسنا الحب كتبت رقم واحد العقيدة والإيمان كتبت تمام كتبت رقم اثنين الحب عشان اتغير يبقى لازم الانسان يكون في قلبي حب يكون قلبي طاهر ونظيف ولا يعرف إلا الحب وإن ربنا لو غضب على قوم بيضع البغضاء والكراهية بينهم تمام اكتب بقى رقم ثلاثة البيئة ايه البيئة ايه البيئة انت انت بتاع, انت بتاع علماء من علماء البيئة ولا بتوع من وزارة لا يا عم انا من البيئة او عاوز اكون في البيئة اللي سيدنا النبي قال عليها قال عليها ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يغير بعد 13 سنة دعوة في مكة سيدنا النبي وصل لمرحلة وقناعة طبعا كله بأمر ربه خلاص إن الناس دول البيئة دي مش هينفع تنطلق منها الدعوة إلى الله نعمل إيه نغير البيئة راح الطائف لقى البيئة هناك مش مناسبة للتغيير رجع تاني نعمل ايه نروح المدينة والمدينة بعتت البشاير بتاعتها اي أيوة والله اصل انت عارف ايه كل اناء ينضح في بما فيه انت معايا يا حاج عماد ولا مش معايا كل اناء ايه ينضح بما فيه اه يعني زلعة المش ها بتنضح مش حاجة حادقة قوي وزلقة العسل تنضح عسل مش كده ولا ايه والوردة اللي طالعة في وسط بستان ريحتها حلو والوردة اللي طالعة أعزكم الله في وسط بلاعة مجاري ريحتها زفت مع ان شكلها حلو صح يا جماعة مش صح الكلام ده انت معايا صح صح الله يخليك تمام فسيدنا النبي قال البيئة دي مش هتنفع لازم نروح فين بقى المدينة المدينة بعتت البشاير مين البشاير دول آه قال لك البشاير دول بقى اللي هم ستة نفر اللي جم في بيعة العقبة الأولى لما النبي عرض عليهم الإسلام كانوا ناس طيبين وأهل المدينة مش يقول لك طيبة الطيبة يا رب ارزقنا زيارة طيبة يا رب وارزقنا زيارة البيت الحرام يا رب اللهم أمين قولوا أمين يا عم يمكن ربنا يجيبها لك على الماشي كده آه فبعتت البشاير كانوا ناس طيبين ناس عندهم رفق ناس عندهم رحمة عندهم طيبة عجيبة عهد سيدنا النبي أيوة إحنا البيئة الصالحة التي ستبذر فيها بذور الدعوة وسيشرق منها النور في شتى أرجاء الأرض فراحوا أول الستة دول رجعوا السنة الجاية اللي بعديها كانوا حوالي 72 رجل أو وامرأتان شوف من ستة بقوا كام 72 النبي مش من ساعة ما الستة بروح على طول لا صبر شوية كمان سنة عشان يشوف الناس دي اشتغلت هناك ازاي والبيئة دي ملائمة ولا مش ملائمة الستة في خلال سنة بقوا حاجة وسبعين مسلم من هنا قرر سيدنا النبي بأمر ربه وبإذن ربه وبتيسير ربه انه يغير البيئة يغير الجو وراح للمدينة وكانت نعمة البيئة يا عمو عرفت انك انت لو عاوز تتغير والبيئة اللي حواليك مش مظبوطة بيئة عكرة أو عافنة أو أخلاقها أخلاق سوء طول ما أنت قاعد وسطهم لازم هينالك من أذاهم هينالك من سوء أخلاقهم عاوز تتغير تعمل إيه فهمتني؟ أهو تغير البيئة النبي علمنا كده كمان في حديث قاتل المئة نفس حديث طويل مش هقوله كله إنما الرجل راح سأل فدل على على عابد قال له مالكش توبة فقتله فكمل به المئة وبعدين سأل فدل على إيه على عالم قال له ومن يحول بينك وبين الإيه التوبة بس دله هنا على إيه بقى قال له اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معه يا سلام فقال لك العلماء هم بيشرحوا الحديث قالوا إيه فدلوا على تغيير بيئته لأن البيئة التي كان فيها كانت بيئة فيها عصاة وفيها مذنبين يبقى عشان أتوب لربنا وأتغير لو أنا حتى الناس حوالي مؤدبين بس ناس كسالة أبعد عنهم عشان أبقى نشيط لو ناس مهملين أبعد عنهم عشان أنجح لو ناس ما بيذاكروش أبعد عنهم عشان أذاكر لو أصحابي في المصنع العمال اللي معايا على المكنة عمال تعبانين وبيقول لك قضيها يا عم وربك يمشي الحال وعد ساعات واللي مش عارف ايه اه ابعد عنهم عشان انتج عشان اشتغل عشان ارفع امتي وانهض بامتي اه كده طيب عشان اتغير وانا معايا التليفون عليه ارقام بنات وكذا وكذا وكذا عشان اتغير اعمل ايه طبيعي البديهي اعمل ايه امسح ارقام التليفونات جيراني جيران سوق بيسمعنوش الا كل قبيح عشان اتغير اعمل ايه اسيب جيراني وامشي اغير المكان مش كده ولا ايه يبقى النبي ارشدنا عشان نتغير لازم نغير الايه البيئه زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم غير البيئه فانتقل من مكه الى المدينه يبقى دي رقم ثلاثة من منطلقات التغيير البيئه يبقى واحد العقيده والايمان اثنين الحب ثلاثة البيئه تمام طيب أربعة النشاط والإيجابية النشاط وإيه والإيجابية عاوزين عشان نتغير عاوزين نتخ... نتخلى عن الداء العضال الذي ألم بالأمة ألا وهو داء الكسل ده إيه ده إيه أو مرض إيه الكسل يعني احنا كسلانين معظم الأمة يعاني من هذا المرض فنتمنى النوم حتى ولو جعنا أي أيوة والله يقول لك حتى يقول لك في المثل الفلاح عندي يقول لك إيه ده مشتهي الجوع والراحة يعني يقول لك جوعني بس ريحني أي أيوة والله زي ما واحد كده حكى لي حكاية برضه حاج عماد قال لك إيه كانوا شغالين في الإصلاح الزراعي عندنا فبص كانوا بيعزقوا بقى وظهرهم وجعهم من العزيق وبتاع فبص له كده صاحبه وقال له يا محمد إذا كان يد ربنا يكرمنا في الشغلانه وإحنا قاعدين عاوز تشتغل وإنت قاعد ماشي يمكن تشتغل ترزي ولا حاجة فالمهم خدوهم أيام الملك ينقوا الزلط اللي تحت إيه حوافر الخيول فاشتغلوا هم إيه هم قاعدين قاعدين كده بينقوا الزلط فبص له قال له يا محمد قال له نعم قال له يد ربنا بينه استجاب دعوتنا ولا إيه إذا كان ربنا بقى يكرمنا في الشغلانه وإحنا نايمين طب وإنت قاعد ماشي طب وانت نايم بقى يا عم الحاج هتشتغل ايه ها قول لي تشتغل نويم لا فعشان نتغير لازم نتخلى عن عادة الكسل عادة الخمول واصبح كده على اي مدرسة تجارة هتمشي تلاقي مكتوب على السور بتاعها كده اكل ونوم يديك دبلوم من سهر الليالي بات للعام التالي بنضحك او كلام بنقوله وبنضحك بس ما انتش فاهم كلمتك انا قبل كده على لغة البرمجة العصبية الكلام ده بيقولوا ان هو منشتات بنضحك عليها انما هذا الكلام اثر في نفوسنا واثر في سلوكنا يا ابني ذاكر يقول لك يا عم انا هذاكر ما انت كده كده هاخد الكتاب معايا اللجنه اذاكر ليه واتعب نفسي ليه الله الله الله, الله اكبر يا عم الحاج ذاكر اشتغل يقول لك يا عم انا كده كده في القطاع العام المرتب ماشي والحوافز ماشيه ومش هيقدروا يرفدوني الله يا عمي انا في القطاع الخاص اشتغل واتقي ربنا في عملك يقول لك يا عم هو يعني المدير واقف على دماغي لما اشوف المدير اشتغل لما المدير يمشي ولا المراقب يمشي اقعد كده اشرب لي كوبايه شاي اضرب لي رغيفين ولا يا نهار ابيض ما تلاقيش الكلام ده اللي عندنا ما تلاقيش الكلام ده اللي عندنا الامم اللي بنقول عليهم كفار بيتعاملوا بالدقيقه بالدقيقه ايه بيتعاملوا بالثانيه العامل قاعد شغال عامل قاعد شغال كده مثلا نقاش بيشتغل في حيطه الساعه واحدة بالدقيقه يخرج يتغدى هي ساعه مش يقول لك كنت فين كنت بصلي يعني بتصلي الظهر في ساعتين طب لو انت خارج رايح مشوار انت وزوجتك هتخطف الظهر في كام دقيقه هتلسعه في قد ايه في نص دقيقه لكن في الشغل اصلي في ساعتين كسل كسل وبلطجه الكافر ساعه بالدقيقه يرجع لعمله يجي ميعاد الانصراف احد حبايبنا راح بلد غربي انا طبعا كنت متخيل بقى من الافلام بقى الاجنبيه وبتاع ان الغرب ده طول النهار يشربوا خمره وفي الشوارع والنسوان والرجاله و... قال لك الساعه 6 بالدقيقه طبعا احنا بننام للساعه 8 و9 و10 والظهر قال لك الساعه 6 بالدقيقه تلاقي الناس الكفره دي اللي احنا عليهم كفره كانهم جراد منتشر كل واحد طالع في وشه على شغل الساعه 7 بالدقيقه كل الشوارع تكون فاضية بينام عشان يشبع نوم عشان يقدر ينتج ويدي تاني يوم قال لك بقى وما يسمى بال weekend بقى يعمل اللي هو عايز يعمله وكان يعلمنا كده استاذنا واحنا في الابتدائي يقول يا اولاد ذاكروا واجتهدوا يا اولاد وسيبكم الكسل والخمول ده ده الطفل في اوروبا بيقول ثلاث حاجات بيقول انام حتى الموت والله فاكر شكله لحد دلوقتي بيعمل كده انام حتى الموت والعب حتى الموت وأذاكر حتى الموت يعني إيه الكلام ده يعني لما ذاكر أدي المذاكرة حقها ألعب أدي لعب حقه أنام أدي نوم حقه ماشي كده بنظامه بترتيب النشاط والجدية بقى كفاية بقى مش انتوا عاوزين تغيير مش الناس طلعت في التحرير وقالوا عاوزين تغيير الله نتغير بقى نتغير نسيب الكسل بقى والخمول لو شغال لحد الساعة 2 مثلا ايه المانع انك تشوف شغلانة تانية مثلا ايه المانع انك تستثمر وقتك باي شكل كان كل واحد على نفسه بصير كل واحد عارف شمس بيته بتطلع منين زي ما بيقولوا لكن استثمر وقتك خلي عندك جد وخلي عندك نشاط عشان تتغير رمضان اللي احنا عليه شهر التغيير للاسف الان قلبت شهر النوم شهر الكسل المسلمين اللي هم مش رمضان اللي كده معظم المسلمين كده المصالح تتوقف الانشطه تتوقف تروح تقضي واحد مصلحه ولا تمضي منه ورقه يقول لك يا عم الشيخ سيدنا يا عم احنا تعبانين يا عم احنا ما اتخناش بقى نفطر عليك يا عم لا لا لا لا, لا. يا ابني ده رمضان ده اللي كان فيه غزوه بدر وكان في فتح مكه وفي عين جالوت وفي ومعظم الانتصارات الاسلاميه حصلت في رمضان وحرب 6 العاشر من رمضان 6 اكتوبر كانت في رمضان النشاط بقى النشاط دي رقم كام أربعة قلنا العقيده والايمان تمام قلنا الحب قلنا البيئه ها رقم أربعة إيه النشاط والجدية رقم خمسة رقم خمسة التفاؤل والأفكار البناءة التفاؤل والأفكار البناءة خليك متفائل النبي نشر دعوته بالإيه بالتفاؤل وإحنا اتكلمنا قبل كده عن سنة الأمل وقلنا أن القرآن كتاب أمل والنبي صلى الله عليه وسلم نشر دعوته ورسالته بالأمل وذكرنا حديث سيدنا خباب بن الأرط لما النبي قال له والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئبة على غنمه ولكنكم تستعجلون فده كان تفاؤل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هو الذي قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال ان الله يحب الفأل ويكره التشاؤم ما تبقاش متشائم ما كان لك سوف يأتيك وكل شيء يقع بقدر الله فحسن ظنك بربك يكن ربك عند حسن ظنك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بثلاثة أيام آه ثلاثة ثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل خلي عندك تفاؤل سيدنا النبي قال كده علمنا احنا نكون ناس مبشرين فقال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق وقف مع أصحابه كده وهم بيحفروا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشترك معاهم أيوة عنده نشاط وعنده جدية مش قائد مهمل ولا قائد كسلان ولا قائد قاعد في القصور وال... وسط الخمور والغنيات لا قائد في طليعة الجيش في طليعة الصفوف إذا قال لهم اربطوا حجر يربط حجرين على بطنه من شدة الجوع إذا قال لهم ابن المسجد يشيل معاهم الحجارة ويقول لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة ففي الخندق برضه واقف سيدنا النبي بيحفر معاهم الايه الخندق فعرضت لهم صخرة بيحفروا كده بالفاس ولا بتاع الحاجات آلات الحفر على وقتهم فعرضت لهم صخرة كبيرة محدش قدر يفتتها يكسر الصخرة دي مين اللي هيكسرها اه يا حاج عماد مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اصل الناس ايه فاكرين الدين دوت امشي كده مكرم ارفص في نفسي وبتاع لا يا عم الحاج سيبك من الدروشه اللي انت فيها دي الدين ده دين قوه وسيدنا النبي كده قال قال لاصحابه لما كانوا بيطوفوا بالبيت قال رحم الله امرا ارى المشركين من نفسه ايه قوه وأمرهم بالرمل والاطباع يبينوا العضلات بتاعتهم فمين اللي هيفتت الصخرة ديت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل كده وهم فين الأحزاب من, من كل من كل حدب وصوب متكاتفين ومتحزبين على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن النبي متفائل وواثق من نصر ربه عز وجل فراح كده بسم الله الله أكبر دب أول ضربة على الصخرة قال الله أكبر إني أرى قصور فارس من مكاني هذا الله أكبر الخبطة الثانية الله أكبر إني أرى قصور اليمن من مكاني هذا الثالث الله أكبر إني أرى قصور الشام أو الحيرة من مكاني هذا والأحزاب ملمومين من كل أنحاء الجزيرة جايين يحاربوا سيدنا النبي وهو يغرس الأمل والتفاؤل في صحابته رضوان الله عليهم اللي هم جنود التغيير اللي هيصنعوا التغيير في الأمة طب النبي كان متفائل كده ولا كان متفائل وشغال كان متفائل وشغال والدليل على كده ايه المسلمين وصلوا لقصور الشام ولا لا وصلوا فتحوا الشام وصلوا لقصور كسرى في في فارس في ايران ولا لا وصلوا فتحوها وراحوا لحد اقليم سينكيانج في الصين وصلوا لليمن ولا لا وصلوا لليمن وخدوا الجزيرة العربية كلها كمان تفاؤل بس ايه بحركة تفاؤل بفعل انك انت يبقى عندك اليات الاليات وفاعليات الامكان الحضاري عشان تقدر تغير في نفسك وتغير في امتك التفاؤل والافكار الايه البناءة خلاص طيب ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بقى يركز على أحاديث البشارات فمثلا يدينا تفاؤل ان امتنا منتصرة منتصرة بينا او بغيرنا يعني احنا ما اشتغلناش وبقى عندنا جد ونشاط وحب وعقيدة وايمان وحسنا واصلحنا البيئة من حولنا وكذا ان ما عملناش كده ربنا هيجيب ناس تانية ينصر بيهم الدين فالدين والأمة منتصرة بنا أو بغيرنا ده قانون حتم مفيش فيه نقاش ولا جدال لكن النبي كان بقى إيه يدينا البشارات فيقول إيه ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله ده تفاؤل بس ايه عاوز عرق عاوز عمل عاوز جدية عاوز نشاط لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أحمد بن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يسأل سيدنا النبي يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أم رومية فيقول الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى تفتح القسطنطينية أولا فتحت ولا ما فتحتش على يد ال- محمد الخامس ها اه فتحت طب وبعدين ورومية اللي هي روما إيطاليا الآن هتفتح أي والله هتفتح طالما النبي قال يبقى هتفتح الشيخ القرضاوي علق على الحديث ده قال وأرى أن فتح روما سيكون فتحا بالقلم واللسان وليس فتحا بالسيف والسنان بيقول فتح روما هيكون بالقلم واللسان عن طريق الدعوة عن طريق نشر الدعوة الإسلامية في أوروبا وانت عندك دلوقتي البعدة بيصوتوا بيصرخهم ان آلاف مؤلفة كل يوم بيدخلوا في الإسلام فبيقول لك ان الفتح فتح اوروبا ده هيكون فتح مش بقى احنا هنركب طيارات ونروح نحارب الله اعلم لكن المتوقع اكتر ايه ان الدين ينتشر عن طريق الدعوة فيا اللي بتسمعني الان لو كنت في اي مكان تقدر انت ت- تكون واحد من اللي هتأتي على ايديهم بشارة الحبيب المصطفى في صحابة سمعوا البشارة قبلك وربنا وفقهم و- و- و- وربوا جيل فتح القسطنطينية اللي هي تركيا الان طيب انت عندك استعداد وهتغير نفسك عشان ربنا يكرمك وتكون واحد من الناس اللي هتفتح روما وتفتح اوروبا او هكون واحد من اللي يربوا الجيل اللي يفتح ولا ايه يبقى التفاؤل والافكار البناءه قلنا النهارده خمس حاجات في منطلقات التغيير العقيده والايمان الحب تغيير البيئه الجديه والنشاط التفاؤل والافكار البناءه لسه ان شاء الله معانا منطلقات للتغيير نلتقي معها في الغد باذن الله تبارك وتعالى الى ذلك الحين استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وزي ما قلت لكم خلي عندكم أمل بقول لكم خليكم متفائلين بكرة أحلى من النهارده